السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الرحيم، إن الحمد لله. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله وحشتوني وحشتوني بجد والله انتوا فين فينكم انتم وحشتوني أنا بحبكم في الله إخوتي في الله فعلا وحقيقي والله وحشتوني وحشتوني أبطال فضفضة والليلة ليلتكم ليلتكم نور كعبة ليلتكم جنة أي أيوة والله قلت كده وأنا راجع من العمره جئتكم من الجنة آه فاكر انت ها اما تقابلنا قدام الكعبة ها فاكر انت ها فاكر آه فضفضة حبايبي تقابلنا هناك اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة تابع لنا بين الحج والعمرة اجمع بيننا في الحج والعمرة ثم في روضات النعيم في جناتك يا رب العالمين فاكر فين في الكعبة النور قعدة السرور فاكر فاكر لما تقابلنا وسلمنا ابطال فضفضه اللي قابلني وقال لي والله ما قدمت جواز السفر الا بعد الحلقه سبحان الله العظيم والحقيقه تجيب تاشيره وتيجي اه ابطال اللي انا شفتهم الستات الكبار المحترمين في الطواف وهي ماشية جنب جدار الكعبة تقول شوف بنعمل كل اللي انت قلت عليه اهو اه انا بحبكم في الله اي أيوة والله نعم ابطال فضفضة اللي كانوا في كل وقت في كل وقت يقول شوف بالحرف بننفذ الساعة واحدة الظهر الساعة ثلاثة بالليل الساعة اتنين الصبح الساعة ستة آه ها فاكر يوم المطر واحنا بنقبل الحجر سوا احنا الاثنين دماغنا خبطت مع بعض جوه فاكر آه انا بحبكم في الله يا رب ما تحرمناش من الحج والعمرة ابدا يا رب اجمعنا دايما عند الحجر الاسود يا رب اجمعنا هذه السنة في عرفة انت القادر وعلى كل شيء قدير بحبكم بحبكم في الله وبعدين آه، يا ابطال بعد رمضان ايه الاخبار اه واحد بيسالني انت اتاخرت ليه فينك من من بعد رمضان ما انا كنت مستني حد يسال عليا ما حدش سال انتوا فين ما حدش يسال ليه اه حقيقي وحشتوني وحشني لقائنا الايماني و ان احنا نقول مع بعض يا رب يا رب يا كريم يا ودود يا رحيم يا عليم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا رب اخوتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله اه بقالنا مدة ما اطمناش على بعض ما اطمنتش عليكم اخباركم ايه بعد رمضان رمضان رمضان والواحد لما يذكر رمضان بيتحسر فاكر رمضان تعالوا نرجع كده ونتخيل ساعة الفطار أنا مش عايز أقول عند الكعبة عشان أقول يبقى كلنا اللي راح واللي ما راحش ساعة الفطار الهدوء الإيماني السكينة فاكر ساعة الفطار ساعة الأذان وهو بيخترق الأذان بيخترق قلبك وانت فين ايام رمضان ليل وليالي رمضان نهار وبركات رمضان راح رمضان قعدنا شهور نستعد لرمضان وجه رمضان وتبخر رمضان يا ترى ايه اخبار رمضان معاك اعتقت رقبتك في رمضان قبلت في رمضان غفر لك ما تقدم من ذنبك في رمضان اخبارك مع رمضان رمضان وانا والله بتحسر بتألم على ذهاب رمضان رمضان إن يا شهر الشهور مررت كالطيف وأسرعت الخطى فكنت يا رمضان كالحلم لا كبقية الشهور وعليك السلام يا شهر الإيمان انتهى رمضان ومضى رمضان السلام عليك يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر الصيام السلام عليك يا شهر القيام وتلاوة القرآن السلام عليك يا شهر التجاوز والغفران السلام عليك يا شهر البركة والإحسان السلام عليك يا شهر التحف والرضوان مضيت يا رمضان السلام عليك يا شهر الأمان كنت للعاصين حبسا وللمتقين أنسا السلام عليك يا شهر النسك والتعبد السلام عليك يا شهر الصيام والتهجد السلام عليك يا شهر التراويح السلام عليك يا شهرا يترك فيه القبيح مضيت يا رمضان انقضيت يا رمضان السلام عليك يا انس العارفين السلام عليك يا فخر الواصفين السلام عليك يا نور الوامقين السلام عليك يا روضة العابدين وانقضيت يا سهر رمضان أين أنت يا رمضان السلام عليك يا شهرا يتسابق فيه المتقون السلام عليك من فؤاد لفراقك محزون يا ليت شعري هل تعود أو لا تعود ليتنا ليتنا فيك يا رمضان تحققنا بما ينفعنا منك يوم الورود يا ليتنا يا ليتنا علمنا من المقبول ومن المطرود هل تعود أيامك ونحن في الوجود هل تعود أيامك ونستطيع أن ننافس أهل الركوع والسجود أم قد انطبقت علينا اللحود ومزقنا البلا والدود وأسفاه لانقضائك يا شهر السعود رمضان ودعناك غير مودع وغير مقلي فارقنا نهارك صدقة وصياما وليلك قياما وقرآنا فعليك منا تحية وسلاما أتراك تعود بعدها علينا أو يدركنا المنون فلا تؤول إلينا يا رمضان أين أنت يا رمضان آه قد انقضيت يا رمضان كانت مصابيحنا فيك مشهورة ومساجدنا فيك معمورة فالآن تطفأ المصابيح وتنقطع التراويح ونرجع إلى العادة ونفارق شهر العباده انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها اخوتا وانا احبكم في الله كيف حال قلوبكم بعد رمضان ضاعت ايامه ضاعت لياليه انقضى انقضت حلاوته لذته انسه كانت ليالي ملهاش مثيل ليتها تعود اخوتاه حيث لا ينفع البكاء نحتاج الان لا أن نستعيد الذكريات ولكن أن نرمضن السنة أن تصبح السنة كلها رمضان كلها أنا عايز أنادي أنادي كل العالم الإسلامي يا أهل الإسلام يا أهل الإسلام ماذا فعل رمضان في قلوبكم فين أثر رمضان تأثيره إيه نتيجته إيه ثمرته إيه إيه الأخبار بعد رمضان أنا عايز أسألك أنت اه انت بالذات هو انت تحديدا ايه الاخبار بعد رمضان بدأت تقلب في المعاصي تاني رجعت للذنوب تاني ولا ايه الاخبار رد عليا انا عايزك تجاوبني عايزين نتفاهم قولي لي انت ايه اخبارك بعد رمضان احنا محتاجين نقف وقفة عشان نشوف مين المقبول ومين اللي مش مقبول يا ترى انت اه اتعدل لي كده ايوه ايوه اتعدل كده ها ايوه قول لي بقى اتعدلت ايه اخبارك هل اعتقت رقبتك من النار قل ان شاء الله ان شاء الله طب ايه الدليل الدليل انك بطلت معاصي الدليل غيرت رقم تليفونك ها مسحت الصور الوحشه تخلصت من الافلام اللي مش كويسه ايه الدليل إيه الدليل بطلت التدخين اه نفسي اطمن عليك ده احنا كنا بنخرج من الكعبه سوا ها ايه الاخبار طمني لسه على العهد مع الله ولا رجعت في كلامك وخنت الله اللي اعتقت رقبته من النار يا اخوتي بيبان عليه تبان اه يبان عليه يبان عليه حقيقي يبقى شكله كده حر من غير الله يقول شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمة الله ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية امرأة عمران قالت ايه قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا يعني حر مما سواك حر مما سواك يعني عبد ليك انت بس يا رب مش عبد السيجارة مش عبد امرأة مش عبد مزيكا مش عبد شهوة مش عبد شهرة مش عبد الناس مش عبد حد عبده هو بس الله لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقيه فضل حتة فيك لمين لغير ربنا لمين مين اللي شاري منك حتة راهن عند مين حتة من قلبك بايع لمين جزء من عمرك مش هتنفع لربنا إلا لما تبقى له وحده إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح له ما تنفعلوش عشان تنفع تبقى بتاع ربنا تبقى سعادتك اما تبقى أنت وهو لوحدكم هم الأحباب كده اللي يحب حد يحب يخلو بيه فاللي بيحبه ربنا يحب يبقى هو وربنا بس مفيش أغيار مفيش حد تاني عشان كده كانت ليالي رمضان مليانة قيام وقرآن وتهجد وفجر وضحى وذكر وطواف واعتكاف الله أكبر وحشتني وحشتني الكعبة وحشني وحشني رمضان قولوا لي عاملين ايه بعد رمضان ايوه انتي وانت اللي جنبيها على طول بوظتوا رمضان ولا لسه ضيعتوا ال... ها يا رب تب علينا يا رب يا رب تب علينا يا رب ما زلنا نتساءل هل اعتقت رقبتك من النار سؤال هل غفر لك ما تقدم من ذنبك ما الدليل قول لي قول لي الدليل ايه هات لي دليل حياتك اتغيرت دماغك اتغيرت اهدافك اتغيرت همومك اتغيرت مشاغلك اتغيرت معارفك اتغيرت صلاتك صلاتك بقيت تصلي بطعم جديد ملذاتك بقت حاجات جديدة أم الشيخ ما تتوهناش بالراحة كده واحدة واحدة قول لي ايه هي علامات القبول وانا اقول لك انا مقبول ولا لا حاضر هات يا ابني علامات القبول بسرعة ها آه... نمرة واحد علامات القبول أن يجد قلبه أقرب إلى الله وآنس به وأحب إليه فهذه ثمرة الطاعة وعلامة القبول برضو مش عارف شيخ الإسلام حاضر معانا النهاردة ابن تيمية كتير ليه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا أديت ولم تجد أثرها في قلبك فاتهم عملك فإن المعبود شكور يعني ايه ترجم تدفع كام الصلاة على النبي طب صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبمناسبة صلي طب صلي صلى الله عليه وسلم طب زيد النبي صلاة صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الرنات اتعملت بغير إذني وبغير معرفتي ولم أسمع عنها ولم أعلم بها الا من الشيخ ابو اسحاق قال لي ايه موضوع الرنات قلت له والله ما اعرف حاجه قال لي نازله لك رنات انت والشيخ محمد حسان قلت له والله العظيم ما اعرف واقسم بالله العظيم ما اعرف عنها اي حاجه ولا اتعملت باذني ولا برايي ولا اتقال لي ولا اعرف وان شاء الله النهارده لمنا الدكتور عاطف انتهت انتهت مش هتحصل تاني ابدا لاني لا ارضى هذا ولا اقبله مطلقا لا لنفسي ولا لغيري الشاهد نرجع لموضوعنا بقى دفعت نسيت تصلي على النبي ودخلت في موضوع الرن يا عم احنا مالنا ومال الرنات يا عم احنا ناس غلابه بتوع ربنا صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ايه شيخ الاسلام اذا اديت لله طاعه يعني صليت ركعتين اديت لله طاعه يعني تصدقت بربع جنيه بخمسين قرش بجنيه اديت ل... سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مره واحده أديت لله طاعة يعني قريت صفحة قرآن أديت لله طاعة أي طاعة بص على قلبك كده ها بص بص على قلبك بص بسرعه بص على قلبك ها ايه الاخبار بدا ينضج بحب الله ولا زي ما هو قفل اذا كان قلبك لسه مقفول اتهم عملك اعرف ان اللي انت عملته مش صح الطاعه دي مش صح فيها خلل ليه قال لان المعبود شكور كريم اكرم من ان تؤدي له طاعه ولا يثيبك عليها في الحال في الحال فورا اول ما تقول طاعه على طول اثرها في قلبك لو ما لقيتش الاثر يبقى انت ما عملتش حاجه عيدها تاني عيدها تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر ومية وألف لحد ما تلاقي نتيجة فلذلك الناس بعد رمضان بص على قلبك كده ها لقيت نفسك بتحب ربنا أكتر قريب من ربنا أكتر حاسس بالأنس الأنس بالله حاسس ان انت مع ربنا وربنا معاك آه، اصول الوصول الى الله تعالى ولا كنتوا في رمضان مشغولين ما كنتوش معانا في اصول الوصول كلمت حلقتين ومش عارف ولا ثلاثه عن السكينه وقلت ان من اسباب حصول السكينه استشعار المعيه الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه لا تحزن إن الله معنا أنزل الله سكينته عليه يبقى لما استشعر أن ربنا معاه ربنا نزل السكينة عليه فهو الشعور ده اللي يبقى حاصل لك لما يحصل القبول ان ربنا معاك فيحصل لك نوع انس بالله تبقى فرحان بيه فرحان بربنا سعيد حاسس بهذا الطعم ان ربنا معاك سبحان الله العظيم الاحساس ده ان ربنا بيحبك بيساعدك بيعينك بينصرك بيقربك احساسك ده هو ثمرة الطاعة يا ترى انت حاسس بكده ان قلبك قريب من ربنا انك بتحبنا اكتر قول لي اه والله انا ممكن اكون حاسس بس معرفش اعبر اقول الكلام ده صح كده صح كده وانا ظني فيك انك كده انك انت فعلا اشتغلت في رمضان اصل الكلام ده بيجي نتيجة شغل شغل انشغالك بيه سبحانه وتعالى انشغالك بطاعته ان تكون معه على مراده منك سبحانه وتعالى اثنين ان يعطى الطاعات ويقبل عليها المقبول ويشعر أن أبوابها تتفتح له وييسر له فعلها ويشعر أن أبسي تغلق عنه ويصرف عنها فيكرهها ويستنكف من فعلها ده المقبول اللهم اجعلنا من المقبولين يا رب المقبول يبدأ يحس ان هو ابواب الطاعات بدات تتفتح له يلاقي جنب بيتهم مسجد في حلقة قرآن اليومين اللي هو بيروح فيهم بدري يبدأ يقعد يتعلم قرآن يروح يزور صاحب له أو حد من عيلته في صلة الرحم يلاقي هناك أخ يقول له تعالى ده في قيام ليل الليلة دي يبدأ ي- يلاقي سائل جاله عشان يكفوا الأسرة من الأيتام يبدأ ي... أبواب الطاعات عمالة تتفتح قدامه ويلاقي نفسه هو بيحب كده يلاقي نفسه الساعة 3 بالليل صاحي يقوم يدخل الحمام يشرب ميه ليلتكم انس ويشرب ميه ويرجع يحاول ينام مفيش نوم يقوم يتوضى ويصلي ركعتين الساعة تلاتة الفجر على خمسة الا تلت ولا خمسة الا ربع صلى ركعتين بقت الساعة تلاتة وتلت يقوم يدخل يتكلفت وينام تاني مفيش نوم طيب نقوم نصلي كمان ركعتين يقوم يصلي كمان ركعتين وينام مفيش نوم يقوم يصلي كمان ركعتين لا احلوت احلوت الدنيا بتحلو أهي. ها يقوم يطول بقى في الركعتين ويطول في السجود ويلاقي نفسه بيبكي الله الله اكبر ويشعر بحضور القلب انت ده بيحصل لك كده يلاقي نفسه لو نايم متاخر وقت الفجر يلاقي نفسه قاعد والاذان في ودانه الله اكبر مين اللي صحاني هي كده تتفتح له ابواب الطاعات ويحبها ويقبل عليها وتتقفل ابواب المعاصي كان ماشي مع واحده سابته ومشيت مع واحد غيره ايه ده بعد رمضان غيرت تليفونها اه فوجئ ان ال... الدش اللي متركب آه، على بيتهم اتكسر اتحرق وضاعت القنوات اضطر يوصل الوصله ما لقاش عليها الا قناه الناس بس ايه اللي حصل ده ربنا بيقفل عنه ابواب المعاصي تليفونه تليفونه هنك ضاعت كل الارقام اللي عليه والصور خلاص باظ وهو يتكسف يوديه حد يصلحه عشان يطلع البلاوي اللي عليه وهكذا ربنا بيقفل له ابواب المعاصي ويسد عنه ابواب السيئات ويخليه يكرهها اه مش عارف اتكلم عن مين ولا مين من اصحابنا واصدقائنا في العمره الناس الطيبين بتوع المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب الناس الطيبين بتوع الناس الناس الطيبين بتوع دول العالم كله سبحان الله العظيم بتوع دول الخليج وسبحان الله العظيم إيه، حاجات تفرح انا بطلت السجاير وبكرهها انا خلاص لغيت ال- القنوات التانية الوحشة وبكرهها بقرف منها انا خلاص دلوقتي بقى صلاة الفجر عندي ريحة الهوا في الفجر مختلفة حياتي هو بيقول كده سبحان الله العظيم هو ده هو ده التغيير الحقيقي ان قلبك يتغير روحك تتغير نفسك تتغير تبقى انت موضوع تاني مختلف نمرة واحد أن يجد قلبه أقرب إلى الله اثنين أن يحب الطاعات ويكره المعاصي ثلاثة ألا يترك الطاعات التي كان يقوم بها في رمضان يا جماعة فترة رمضان دي زي ما قلنا قبل رمضان بقى في التمهيد حلقات طويلة ازاي نستعد لرمضان ان رمضان فترة تدريب زي ما الجيش كده بيعملوا مناورات وتدريب كل فترة تدريب التدريب ده عشان يبقى جاهز فالتدريب في رمضان شهر تدريب في دورة مكثفة لمدة 30 يوم علشان ال 11 شهر يبقوا كده مش المقصود رمضان بس ده رمضان تدريب عشان تستمر مش انك تعمل رمضان وتبطل لا لا مش ده المطلوب عشان كده هل القيام انتهى بعد رمضان وهكون بطلت احنا النهارده قربنا على نص شوال اهو يا ترى كام ليله قمت 11 ركعه اه ولا ليله يا راجل حرام عليك ليه كده انت مش حسيت بطعم ولذة ومتعة القيام في رمضان اه اصلا والله مش قادر قال لا طب ما انت 30 ليلة كنت قادر مش فاضي قال لا. ما انت 30 ليلة كنت فاضي رمضان بقى حج عليك انك تقدر رمضان حج عليك انك ممكن تفضي وقت اتق الله القرآن أخباره إيه بعد رمضان ها قريت كم جزء لحد دلوقتي والله ما فتحت المصحف لا لا لا لا لا اتق الله في نفسك يا أخي حرام عليك ليه كده ما يصحش انك تهجر القرآن بعد رمضان هو القرآن في رمضان بس لا القيام والقرآن والصيام ولعل هذا هو السر في ان السنة انك تصوم اكتر من نص شوال تخيل انت لو صمت ستة من شوال ادي ست ايام والاثنين والخميس من كل اسبوع ادي تمانية يبقى 14 او 9 يبقى 15 يوم والثلاث ايام البيض ادي 18 يوم من شوال صيام 18 يوم من شوال صيام صيام الاثنين والخميس والثلاثة البيض والستة من شوال يبقى 18 يوم صيام سبحان الله العظيم أكتر من نص الشهر علشان ما تنساش رمضان تفضل فاكره وحاسس بيه ده اللي أنا كان نفسي فيه من أول يوم في العيد إن أنا كل يوم أجي لكم أقول لك أوعى تنسى رمضان خليك فاكر رمضان زي ما كنت في رمضان ما تغيرش عن رمضان ما تفسدش رمضان رمضان عتق من النار مغفرة الذنوب المتقدمة كل ليلة دعوة مستجابة قلت كأن كأن كده جبت ابنك واديته دش محترم حمام حميته تماما كويس جدا ولبسته بقى اللبس النظيف وقلت له روح واوعى توسخ نفسك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه اسمع اسمع اسمع ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب شفت ازاي ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته نعم ربنا جات لك العتق من النار ومغفرة الذنوب والدعوات المستجابة صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن وتهجد واعتكاف وعمرة كل ده نعم جات لك هتبدلها هتبدلها بغفلة فإن الله شديد العقاب ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب اوعى تبدل نعم ربنا اوعى تبدلها خليك على النعم محافظ عليها قلت لكم الحديث ده قبل كده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يوما فوجد كسرة من خبز شعير في الأرض فأخذها ونفخ عنها التراب وأكلها ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وأكلها ثم قال يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود أقول تاني طب ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أحسني رضي الله عنها حبيبة النبي دي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك النعم دي جيران مش ملكك مش بيتك مش بتاعتك النعم دي جيران هبات محضة من ربنا اداك فلوس الفلوس دي جيرانك مش ملكك الجنيه اللي في جيبك ده مش بتاعك ده جارك ماشي هيرحل او ترحل عربيتك بيتك املاكك كلها جيرانك النعم جيران الطاعات جيران الصلاه نعمه والصيام نعمه والذكر نعمه وتلاوه القران نعمه نعم ربنا احسن جوار النعم احسني جوار نعم الله عليك فان فرت فرت النعم بتطير قصقص جناحاتها بالشكر فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود لو طارت منك النعم دي ما بترجعش تاني مش قلت لك ان بعض اخواننا في مسألة الانس بالله في اول الالتزام اول ما يعفي لحيته كده اول ما تلبس نقابها وتستر وجهها النقاب فرض النقاب فرض ما تخافوش فرض والله آه اللهم صل على محمد صلى صلى الله عليه وسلم آه ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك احنا ما بنردش على حاجه سيره حد النقاب فرض انا استغربت من المولد الحاصل بعد رمضان حرب في طول رمضان حرب مع النقاب ليه حرب ليه ليه هو ده رمضان هو ده رمضان يا ناس حرب عن النقاب ومش الحجاب ومش عارف العفاريت واللي بيتجوز جن واللي جا... هو ده رمضان رمضان شهر عبادة شهر سكينة شهر رحمات شهر تب... تبتل وانقطاع مش حرب هي ولا بنناقش ولا بنجادل شوف قال الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ونساء المؤمنين انت من نساء المؤمنين البسي الادناء الادناء غطي نفسك بس خلاص خلصت واللي يزعل يزعل واللي يقول غير كده يقول مالناش دعوه خلينا مع ربنا يا عمي اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كنا بنقول ايه بقى ان الانسان إيه ساعه ما ربنا يرزقه الالتزام بالدين اول ما يسلك طريق الدين اول ما يلتحي او اول ما تنتقد ها اول ما يدخل سبيل الدين تلاقي حاسس كده بحاجه حلوه الله حاجه جميله قوي الحاجه الجميله دي اللي هي الانس بالله الفرح بالله بس يعني لو الانسان ما حافظش عليها بتطير ولما تطير ما بترجعش هو بقى اللي بيرجع مش رجع سيل ورجعوا مش عارف ايه رجعوا ليه لانهم افتقدوا الحلاوه الاولانيه دي بعد مده لان ما ويستثمروها حلاوه الانس بالله والقرب من الله ما هو الإنسان لو ائتنس بربنا يفتقر لإيه لو رضي بربنا يحتاج لإيه لو اغتنى بربنا بقى غني بالله يفتقر لمين لإيه هي دي جنة الدنيا الجنة الحقيقية انك تبقى مع ربنا سعيد بيه عايش معاه مستمتع بقربك منه احساسك انك قريب من ربنا احساسك ان انت بتنفذ اللي ربنا قال عليه انك مسارع لرضاه انك عايش في طاعته انك مش خايف نفسك تقابله نفسك تعيش في الجنة بقى الإحساس ده والمعنى ده يجي لك لما تزود الطاعات ما تقللش فاللي انت كنت عليه في رمضان خليك عليه يا عم الشيخ رمضان له ظروف رمضان كان كل واحد بيفضي نفسه ساعات الشغل قليلة مش ممكن أفضل طول السنة كده انت تقدر تبقى كده مع الظروف الجديدة كمان تقدر ال 11 ركعه تقدر اول ما ترجع البيت وقبل ما تعمل اي حاجه بعد صلاه العشاء صلي ال 11 ركعه ونام وكل واعمل اللي انت عايزه تقدر تصوم اثنين وخميس ويبقى الاثنين والخميس زي رمضان تقوم تتسحر وجايب برضه معدات السحور وساعة المغرب برضه الأسرة تجتمع الأسرة كلها صايمة لأن جماعية الطاعة في رمضان من الأسباب المهمة جدا اللي شجعت فلذلك البيت كله يتسحر ونتفق إن كلنا عند المغرب هنبقى موجودين والتمر موجود والخشاف والأكل هو برضه كأننا في رمضان نسترجع أحاسيس ومعاني رمضان مرة تانية احنا قلنا نمرة واحد أن يجد قلبه أقرب إلى الله اثنين أن يحب الطاعات ويكره المعاصي ثلاثة ألا يفقد الطاعات التي كان يقوم بها في رمضان أربعة ألا يعود إلى الذنوب يقول حبيبك محمد سيدك النبي صل عليه صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما اثنين أن يحب المرء لا يحبه إلا لله عارف أنا بحبك ليه لله والله لله سبحانه وتعالى ولذلك بالمناسبة برضو عايز أقول ما حدش يزعل مني الناس اللي كان بنتقابل في الكعبة يسلم يسلم ويلاقوني جريت خبطت ايده وجريت ما سلمتش مش عارف ايه ما تزعلش مني ما تزعلش مني اعذرني اعذرني ما انا كنت عايز اقرا لي صفحتين في المصحف انا كمان انت عايز انت تقعد تقرا وانا افضل طول النهار اسلم على الناس ما ينفعش اه فما تزعلش مني ما تزعلش مني ها اللي قابلني والاني وطيت وهربت منه كده وزوغت ما تزعلش مني انا بحبك انا بحب وانت لما بتحبني في الله ما تزعلش مني برضه صح كده المهم نرجع تاني الا يعود الى الذنوب الرسول بيقول ان يحب المرء لا يحب الا الله ثلاثه أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار شفت كره رجوعك لذنب تاني قد إيه يعني تقول لو قطعوني مش هرجع تاني للمعصية دي مش هيحصل مش همسك سيجارة في ايدي تاني انتهينا يلا يا عم كسر العلبة بقى هتتوب امتى لا لا مفيش اخر علبه ولا اخر سيجاره خلاص وتكرهها عايزين نتوب توبه نصوح ان احنا نكره ان نعود الى المعصيه كما نكره ان نقذف في النار خمسة استشعار المنة وعلى وعدم الإدلال بالعمل انك انت بعد رمضان ما تبقاش حاسس ان انت بقيت آه، شيخ الاسلام عملت اللي ما اتعملش لا ده انت تبقى منكسر لله وتقول له يا رب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك اه قول سامحني يا رب ما عرفتش اعبدك كما ينبغي سامحني يا رب ما قدرتش اعمل الواجب عليا مش حاسس ان انت بقى ابطال فضفضه عملنا اللي ما حصلش لا ده احنا بنعتذر لربنا وننكسر له ونقول له سامحنا يا ربنا احنا ما عملناش حاجه ونتوب اليه من ذنوبنا يذكر ان موسى عليه السلام يذكر ان موسى عليه السلام آه، قال يا رب ان صليت فمن قبلك وان تصدقت فمن قبلك وان بلغت رسالاتك فمن قبلك فكيف اشكرك فاوحى الله اليه يا موسى الان شكرتني الاحساس بالعجز عن الشكر شكر هي دي الشاهد اللي انا عايز اسقه لك قول سيدنا موسى عليه السلام يا ربي إن صليت فمن قبلك يقول لي يا رب لو أنا صليت مش مني ومش بيا ده أنت اللي وفقتني وأعنتني إن أنا أصلي فمش مني وإن تصدقت فمن قبلك يا رب لو أنا تصدقت فالمال مالك ربنا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم الفلوس دي مش بتاعتك بتاع ربنا فإن تصدقت فمن قبلك الفلوس فلوسك المال مالك وأنت الذي وفقتني لأنفق وأعنتني على نفسي لكي أنفق فمش مني الإنفاق وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك يا رب لو أنا دعيت الناس ليك مش مني ده أنت اللي شغلتني وأنت اللي أعنتني وعشان كده الجملة اللي بقولها دايما الدعاة أجراء عند الله احنا خدامين رب خدامين لدين ربنا دي شغلتنا خدامين لدين ربنا خدامين المسلمين شغلتي خدام المسلمين شغلني خدام ليك اقعد اقرا واذاكر واعمل واجي اقول لك فمش مني هو سبحانه وتعالى اللي علم وهو اللي فتح وهو اللي دل وهو اللي وفق وهو اللي اعان وهو ال... سبحانه وتعالى فمش مني سيدنا موسى بيقول له يا رب كده وان بلغت رسالاتك فمن قبلك فمن قبلك فكيف اشكرك اه انت دلوقتي لو صليت من ربنا تصدقت من ربنا قريت قران من ربنا قمت الليل من ربنا طب تشكر دول ازاي تقول الحمد لله اهي دي من ربنا برضه اشكرها بقى الحمد لله ودي كمان من ربنا اشكرها دي كمان الحمد لله ودي كمان من ربنا اشكرها دي كمان الحمد لله لحد ما تموت وما شكرتش الاولى من قبلك كله من عند ربنا وبتوفيق ربنا وإعانة ربنا فيحصل للإنسان الانكسار والذل وعدم المن على الله بالعمل ما تمنش عليه واشكره سبحانه وتعالى عارفين من علامات القبول صيام ستة من شوال انت صمت الستة ولا لسه وانتي انتي اه ايه انتي صمت الستة اه الحمد لله انا صمت الستة طب عليكي كام يوم من رمضان عليا ست ايام من رمضان بس دول كا- معايا لحد شعبان سيدة عائشة كانت بتقضي في شعبان رضي الله عنها ما جرالش حاجه لا ما هو ما ينفعش صيام ستة من شوال الا اذا قضيت اللي عليكي ليه كده يا عم الشيخ قالوا ينفع هي دي مشكلتنا بقى في ايه في قلنا وقالوا مين اللي قالوا مين اللي قالوا قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ودام قلت لك قال رسول الله يبقى ايه اوعى حد يتكلم عن النبي قال رسول الله او قلت لك قال الله خلاص اذا جاء نهر الله بطل نهر معقك فيش تاني خلاص انتهينا اسمع سيدك النبي قال ايه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر فاللي صامت من رمضان 24 يوم فطرت ستة يبقى كده صامت رمضان لا ما صامتش رمضان صام رمضان يصوم ال 30 يوم او 29 لكن هو السنه دي كان 30 يبقى صام 30 يوم صمت 30 يوم يبقى صمت رمضان ما كملتيش ال 30 يبقى ما صمتيش رمضان يبقى لازم تكملي اللي عليك الاول يبقى انت كده صمت رمضان وبعدين صوم ستة من شوال ليه فكانما صام الدهر كانما صام السنه ليه لان الحسنه بعشر امثالها 30 في 10 ب 300 و6 في 10 ب 60 يبقى 360 كأن الإنسان صام السنة كلها 360 يوم يبقى لازم نصوم ستة من شوال ابن رجب عليه رحمة الله قال عشر فوائد في صيام ستة من شوال الفايدة الأولى اللي احنا قلنا عليها دي تحصيل صيام الدهر اللي يصوم رمضان وستة من شوال كأنما صام السنة كلها اتنين صيام شوال وشعبان صيام ستة من شوال وصيام شعبان زي السنة القبلية والسنة البعدية في الصلاة فالسنة القبلية في الصيام صيام شعبان والسنة البعدية في الصيام صيام ستة من شوال دي السنة البعدية والسنن دي هي اللي بتجبر الخلل قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله اوعى تقول أنا صمت رمضان كله ليه لابد من خلل احنا بشر بشر لابد من خلل لابد من نقص لابد من غلط لابد من خ... لازم الخلل ده لما يحصل اللي يجبره السنن فالسنن القبلية مدعاة للتوفيق إلى الصيام والسنن البعدية لجبر الخلل يبقى الستة من شوال مع صدقة الفطر بيجبروا الخلل اللي حصل في رمضان ثلاثة معاودة الصيام بعد رمضان علامة على القبول ليه؟ لأن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها ومن علامة رد الحسنة السيئة بعدها يعني واحد صلى وخرج من المسجد لقى حد تصدق عليه وبعدين روح البيت أو راح على أمه ووالده فعمل بر والديه وبعدين صلة رحم ده دليل على ان الصلاة قبلت لكن خرج من المسجد بص على واحدة عريانة يبقى الصلاة ما كانتش ما كانتش صلاة كان سرحان طول الصلاة كان بيصلي رياء كان الوضوء مش مظبوط فصلاته باطلة كان آه، صلى صلاة نقص لكن لو الصلاة نافعة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالشاهد ان علامة علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها وعلامة رد الحسنة السيئة بعدها أربعة صيام رمضان يستوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب والصائم لرمضان يوفى أجره في يوم الفطر فتكون معاودة الصيام بعد يوم الفطر للستة من شوال شكر لله على هذه الجائزة يوم العيد اسمه يوم الجائزة يوم الجائزة ربنا بيدي كل الصايمين هداياهم جوائز فالإنسان اللي خد الجائزة يقول اللهم لك الحمد والشكر شكر ربنا بانك تصوم تاني خمسة الاعمال التي كان العبد يتقرب بها الى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقطاع رمضان فالقيام هو القيام والصيام هو الستة من شوال ستة صيام هذه الايام الستة من شوال استدراك لما فات العبد من وظائف الصيام في رمضان سبعة في صيام ايام شوال اعلان ببقاء وظائف العبادة تبدو دهرة فما تبقاش انت متعين موسمي زهرات وانما متثبت الزهرات الزهرات الموسمي اللي بيعبد ربنا في المواسم عشان كده قالوا ايه لا تكن شعبانيا ولا رمضانيا وكن عبدا ربانيا ما تبقاش عبد مواسم خليك شغال مع ربنا على طول طول الوقت متثبت في الشغل مش بتيجي في المواسم بس تمانية في صيام الستة من شوال إعلان بعدم سآمة العبد من العبادة لما تست... يجي صمت رمضان وفطرت يوم العيد وبدأت تصوم تاني كأنك بتقول يا رب أنا ما زهقتش يا رب أنا بحبك يا رب أنا مستمر يا رب انا مش هبطل يا رب انا معاك على طول لكن اللي بيخلص رمضان ويقول الحمد لله الحمد لله ايه ده يا جماعه العباده مش مش مشقه مش تعب ده العباده لذه ومتعه وسعاده العباده جنه الدنيا جنة الدنيا ولذلك المؤمنين يوم القيامة يقول وحسرة على هؤلاء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها قال طاعة الله عبادة الله أطيب حاجة في الدنيا وألذ حاجة وأمتع حاجة في الدنيا هي طاعة الله إن الإنسان يحس إن هو مطيع لربنا إنه عابد لربنا إنه سائر على الطريق لربنا سبحانه وتعالى ولذلك هذا المستمتع بالعبادة ما يقدرش يبطلها بقى مدمن صيام بقى مدمن صلاة وتراويح وقيام بقى مدمن تلاوة قرآن ما يقدرش يبطل ما يقدرش حصل عنده إدمان للطاعة ومواظب عليها طيب دي علامات القبول و فوائد صيام الست من شوال فاضل معانا وماذا بعد رمضان يعني كيف نثبت بعد رمضان ازاي نثبت ونستقر وما يحصلش الفتور لان مشكله كبيره بين الاخوه دلوقتي نقول له عندي فطور بعد رمضان يقول له والله وانا كمان لا لا شيء عادي كلنا كده كلنا كده لا مش كلنا كده لا معلش بلاش ايه افتضحوا فاتفقوا لا الانسان يستحي انه يقول عنده فطور بعد رمضان بقى ربنا اكرمك بصيام 30 يوم وقيام 30 ليلة و30 فرصة للعتق من رمضان كل ليلة لله عتقاء من رمضان وفي آخر رمضان يعتق عدد ما اعتق طيلة الشهر وكل ليلة لك دعوة مستجابة وثلاث فرص لمغفرة الذنوب المتقدمة في الصيام والقيام وليلة القدر وليلة قدر ب 86 سنة كل ده كل النعم دي وبعد رمضان تيجي تقول عندي فطور اظن ده يبقى شيء مش كويس ابدا مع ربنا سبحانه وتعالى نفترض النهارده انت بتعتقدي ان هو مستحب مش واجب ما نعملش المستحب ليه ونتقرب بيه لربنا نفترض جدلا ان انت لبستيه وجينا يوم القيامه لقينا النقاب مش فرض خسرت ايه لكن لو جينا ليوم القيامه ولقينا النقاب فرض وانت ما لبستيش حطها في رقبه عالم واطلع سالم م- مش هيحصل لانك سامعه كل الكلام اهو نرجع لموضوعنا وانا بحبكم في الله نعمل ايه بعد رمضان نمرة واحد حراسة القلب آه حد سلف يقول ايه حرست قلبي عشرين سنة ثم حرسني قلبي عشرين سنة ثم عشنا محروسين عشرين سنة ثم ها أنا ذا أموت بعد السبعين على الإسلام نظيفا الله ايه الكلام الجميل ده ده يستاهل شرب مية صراحة الحمد لله بسم الله اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يقول حرست قلبي عشرين سنة إيه قالها الجنيد بيقول ايه يقول انه لتمر بقلبي النكتة من كلام القوم فلا يقبلها الا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة لما الواحد يحرس قلبه ما تزعلوش مني معلش مش هنسمع اي حد مش هنسمع اي حاجة مش هنقبل من اي حد مش هنقبل كل حاجة انا زمان قلت والواد احمد اخويا اخويا اللي اصغر مني ها قال لي ما تقولش كده تاني وانا بسمع كلامه فمش هقول تاني قلت اي كلمه تجيلك ما عليهاش دليل من الكتاب والسنه ارميها ما تلزمكش انا مش هقول الكلمه التانيه دي ها خدت بالك ازاي ان احنا محتاجين لكل كلمه تتقال قال الله قال رسول الله لا بدماغي ولا دماغك ولا رأيي ولا رأيك قال الله قال رسول الله بفهم الصحابة ازاي الصحابة فهموا النص ده لما نزل عليهم القرآن طبقوا عشان كده بقول الفصل في القضية ما اعرفش ليه زادت معايا مش مشكلة ربنا يثبتنا وإياكم لعل هذا الكلام يكون تثبيت للناس الصحابيات لما نزل القرآن وقال قل للمؤمنات آية النقاب آية الحجاب الصحابيات عملوا ايه السيدة عائشة بتقول كده رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فشققناها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان سبحان الله العظيم ولذلك أنا بقول للأب والأم اللي رافضين إن أولادهم يلبسوا او الزوج اللي, اللي, اللي زوجته هو رافض ان زوجته تلبس ليه ليه ده مصلحه ليك كل ده في ميزان حسناتك في يوم القيامه هتلاقيه في- في ميزانك انت بنتك دي باعمالها او زوجتك دي باعمالها الصالحه أ- أ- أ- هيكتب في ميزانك انت هترتفع بيه درجات في الجنه هتدخل بيها او بابنك ده او ببنتك دي الجنه ان شاء الله اللهم ارزقنا الجنه جميعا يا رب العالمين فالشاهد ايه ان اي كلمه تجيلك هي دي حراسه القلب احرس قلبك ان مفيش كلام يدخله الا قال الله قال رسول الله بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون الثلاثة الخيرية اللي الرسول قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكثر الخبث فالقرون الثلاثة الخيرية دي هم اللي فهموا الدين صح اللي أمرنا ان احنا نتبعهم ونمشي وراهم فبفهمهم للدين نسير هو ده حراسة القلب ان احنا نحرس قلوبنا ما يدخلهاش كلام غلط ما يدخلهاش اهواء ما يدخلهاش باطل لان القلوب ضعيفة والفتنة تخطف احنا نقول الواجب علينا بعد رمضان نمرة واحد حراسة القلوب عايزين نحرس قلوبنا ان احنا ما نقعدش قاعدة غلط ما نسمعش كلام غلط ما نشوفش حاجة غلط ليه لان القلوب ضعيفة والفتنة خطافة فاحرس قلبك عشان يفضل نظيف يفضل قوي بأعمال رمضان انت أعمالك في رمضان صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن الأعمال دي قو بتقوي القلب تعطي القلب قوة حافظ على القلب بقى حراسة القلب حد سلف يقول ايه حرست قلبي عشرين سنة شوف بقى دي النقطة التانية في موضوعنا احنا قلنا واحد حراسة القلب اتنين الصبر اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا ها وصابروا ها ورابطوا ها واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبر على الطاعة اصبر على قيام الليل اصبر على تلاوة القرآن اصبر على الذكر اصبر اصبر يا ابني ربنا يرزقنا الصبر اصبر اصبر اصبر وهتلاقي اللذة وهتلاقي المتعة وهتلاقي البركة الاخت اللي بتقول قلعت دي لو صبرت شويه كانت عدت مرحله الخنقه اللي اللي بتيجي دي احيانا بعد لبس النقاب او بعد اعفاء اللحيه او بعد الطاعات بعد ترك عمل في الحرام بعد البعد عن بنت في الحرام بعد تبطيل السجاير بتيجي خنقه اتكلمنا عنها في التوبه العصره التي تصيب قلب التائب اتكلمنا عنها في قصه كعب بن مالك ارجعوا لل للدرس ده الخنقه دي بتعدي اصبر الصبر عشان كده احنا بنقول دلوقتي حرست قلبي عشرين سنة الصبر الصبر شوف ربك سبحانه وتعالى يقول ايه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا رب السماوات والأرض وما بينهما فإيه فاعبده ها ها واصطبر اصطبر العلماء يقولوا زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى يعني هي اصبر لا حط لها طه بقت اصطبر زادت طه اصطبر تفيد زيادة في المعنى ان حاجة اكبر من الصبر اللي احنا قلنا عليها قبل رمضان تحقيق مقام الصبر على الصبر عشان كده انا بقول بقى دلوقتي للي بدأوا يتفلتوا منا الناس اللي قاموا دول رايحين فين ارجع ارجع ارجع اقعد اقعد الناس المجدوعين دول اتعدل قبل ما تنام ها الناس اللي وقفوا بيدأوا يتحركوا دول بدأت الهيصة تحصل اصبر اصبر خلاص قربنا نخلص فاضل نص ساعة اصطبروا هو ده الصبر بعد الحراسة اصطبر لعبادته عايزين نصبر على الطاعة نصبر عن المعصية لما نفسك تراودك على معصية قول طب خليها لبكرة وبكرة قول خليها لبكرة وبكرة قول خليها لبكرة وطنش اصطبر الصبر عن المعاصي الصبر عن المعاصي الصبر يبقى نم... نمرة واحد حراسة القلب اتنين الصبر ثلاثة الشكر لازم الشكر لأن ربنا قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فأنت لو شكرت ربنا على رمضان هيزيدك لو شكرت ربنا على الطاعات هيزيدك لو شكرت ربنا على الثبات هيزيدك قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فكلما زدت تقوى زدت هدى وكلما زدت هدى زدت تقوى اللهم زدنا هدى وتقوى يا رب العالمين فلذلك نمرة ثلاثة الشكر اسمع ربك بيقول ايه في آخر آيات الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون يبقى ربنا ربي يطالبنا بعد رمضان بالشكر اشكر والشكر مش كلام الشكر شغل قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور اشكر ربنا اشكر حقيقي اشكر فعلا اشكر بالعمل لازم لازم تزيد ربنا سبحانه وتعالى شكر وكل ما تزداد شكر كل ما ربنا سبحانه وتعالى يزداد لك عطاء ايضا المطلوب مننا بعد رمضان تعود المداومة التدريب جرى في رمضان ان 30 يوم صيام ورا بعض وربنا سبحانه وتعالى كان قادر يفرقهم على السنة يبقى كل شهر ثلاثة ايام مثلا لكن ربنا اراد ان يبقى شهر على بعضه 30 يوم متواصلة 30 يوم قيام 30 يوم في السحر تتسحر وتصلي ركعتين المداومة دي 30 يوم ورا بعض تعلمك المداومة والمداومة عادة عادة عودوا أنفسكم الطاعة فإن الطاعة عادة عادة عايزك تتعود إن لسانك دايما يذكر ربنا تتعود إن يبقى المصحف ما يفارقش جيبك ولا يفارق إيدك ولا يفارق عينك وإنك على طول تتعود ان اي لحظة فراغ على طول تفتح مصحفك وتبدأ تقرأ فيه على طول بصفة مستمرة اتعود على كده قالت امرأة تنصح اولادها يا بني عودوا انفسكم الخير فان الطاعة عادة فان النفوس اذا الفت الطاعة وراودها الملعون على معصيه مرت به وهم لها منكرون وهم لها منكرون في الشاهد ان احنا عايزين نتعود الطاعات نتعود ان الاثنين والخميس دول ما يتفطروش خالص طول السنه نتعود ان احنا بنقوم نتسحر ونصلي ركعتين او نتعود ان احنا قبل الم... قبل الفجر بنص ساعه او بساعة صاحيين بنصلي نتعود على كده نتعود ان لساننا مش ساكت شغال في الذكر ما يبقاش فيه غفلة نتعود ان في جلسة قرآن كل يوم في البيت نتعود نتعود نتعود اعتياد الطاعات ان الطاعات دي تبقى حاجات عادية عادة عندنا ما ما فيش غيرها ايضا من الواجب آه بعد رمضان الاستعانة بالله لدفع الشواغل الاستعانة بالله لدفع الشواغل أيها الإخوة إننا كثيرا ما نتعلل ونعتذر بضيق الوقت وكثرة المشاغل انت من بعد رمضان لحد دلوقتي قريت كم جزء انا مش شايف انت معلم فين قريت كم جزء قرآن اه اه انت اه انت كم جزء قرآن ليه ليه ليه كده مش فاضي مش فاضي ليه وراك ايه والله المشاغل كتير عايزين نستعين بالله ان ربنا يدبر لنا امورنا ويزيح عنا المشاغل ويفرغ لنا وقت لعبادته سبحانه وتعالى احنا محتاجين نفرغ وقت نعبد فيه ربنا محتاجين نفرغ وقت نتقرب فيه لربنا محتاجين نفرغ وقت نحب فيه ربنا المشاغل ما هيش ضخمة للدرجة دي وإنما إحنا اللي مش مرتبين أمورنا صح لو رتبنا أمورنا ونظمنا أوقاتنا هتلاقي وقت فراغ كتير جدا في وقت بيضيع غلط في غفلة في تليفونات في أكل في نوم المواعيد وظبطنا الأوقات وفرغنا وقتنا لربنا ربنا هيبارك في الوقت الحذر من الغرور ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الاغترار فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور كتير من الناس يقول انا كويس انا كده احسن من ما فيش انا كده احسن من الاول انا يعني بس هي تمشي كده يا سلام بس بس بس نكمل يا عم بس احنا نستمر على كده على الله بس ما نرجعش تاني ده كله اسمه غرور احذر الغرور لازم تعرف انك لما تقول انا كده كويس يعني انت زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال كده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يبقى اللي انت عايز الآخرة عايز تدخل الجنة النموذج المطلوب ورا سيدنا النبي زي سيدنا النبي انت عايزنا نبقى زي النبي ومين هيقدر يبقى زي النبي قال هو ده النموذج المطلوب انك انت تقدر اه تقدر حاول ولك ان تتخيل ان النهارده واحد بيقول مين يقدر يبقى زي سيدنا النبي وثلاثة من الصحابة ذهبوا إلى بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم قالوها فقالوا هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سبحان الله العظيم الصحابة كانوا مستقلين عبادة النبي يقولوا ده الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر احنا ما لم يغفر لنا محتاجين نزود العبادة عن النبي فالرسول نهاهم قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني خليكوا ورايا ما تزودوش عني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك احذر الغرور اوعى تتغر بنفسك تقول انا كده كويس لا كده هتبدأ في النزول زود ولذلك العنصر اللي بعد كده الزيادة يا اخوة لما قلنا فاعبده واصطبر لعبادته عبادة ربنا دي سبحانه وتعالى زي أي مهنة كلما زاولتها أكثر كلما أتقنتها أكثر كلما أحببتها أكثر زي السواقة كلما تسوق أكثر كلما تبقى ماهر في السواقة أحسن أه، وهكذا في كل المهن كذلك العبادة عايزين نتخذ العبادة مهنة مهنة مهنة مهنة تبقى مهنتنا شغلتنا وظيفتنا عبادة ربنا سبحانه وتعالى تبقى مه- مهنة مهنة حقيقية نشتغلها زي ما قلت لكم نبقى خدامين شغلتنا كده ان احنا نعبد ربنا لما نتخذ العبادة مهنة هنلاقي نفسنا كل يوم بنت... بنتقنها أكثر واحد بيقول أنا لما بصلي بسرح قاوم وزود الصلاة يعني إيه صلي قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر أربع ركعات يبقى الأربعة اللي قبل الظهر بمهد لصلاة الظهر صليت الظهر الأربعة اللي بعد الظهر يجبروا الخلل اللي حصل في الظهر وكل ما زود الصلاة هتبقى صلاتي أحسن كل ما زود الصيام هيبقى صيامي احسن كل ما زود تلاوة القرآن لساني هيتفك وهنطلق وهفهم احسن كل ما زود الذكر احس بالانس ولذة وحلاوة الذكر احس بمتعة ذكر الله بحلاوة ذكر الله بجمال وجلال ذكر الله هتشعر ان ربنا بيذكرك في السماء عند الملائكة قال إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه وإذا ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي الشعور ده يجي مع المداومة على الذكر فلذلك أنا بقول لك إن إحنا عايزين المداومة على الطاعات زيادة الطاعات إن إحنا نزود الطاعة تبقى فيه زيادة الزيادة دي 100 تسبيحة يبقوا 101 بقرأ كل يوم جزء يبقى جزء وآية بصلي كل يوم 40 ركعة 42 وهكذا زيادة بس ولو أي زيادة بتصدق كل شهر ب 20 جنيه خليهم 21 هذه الزيادة الدائمة بترفع بترفع لن يستوي عند الله صاحب المئة تسبيحة والمئة وواحد ثم جماعية الطاعة أنا قلت قبل كده إن الطريق لربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى دليل وصاحب لازم يبقى ليك دليل شيخ يدلك وياخد بإيدك ويعرفك الطريق إلى الله وصاحب الصاحب ده يؤنسك ينافسك يذكرك جماعية الطاعة عايزين بيوتنا يا رب يا رب املا بيوت المسلمين خير وبركة ورحمة وطاعة وحلاوة إيمان يا رب يا رب املا بيوت المسلمين نور وأمان وسلام وهدوء وسكينة وأنس بيك يا رب يا رب يا رب ابعد عن بيوت المسلمين الهموم والمشاكل والمصائب والبلايا يا رب يا رب اصرف عن بيوت المسلمين شياطين الإنس والجن واحفظ بيوت المسلمين من الشر يا رب يا رب صن أعراض المسلمين يا رب احفظ عورات المسلمين يا رب رد عن المسلمين كيد الكائدين يا رب يا رب العالمين يا كريم محتاجين بيوتنا تبقى بيوت طاعات البيت يبقى فيه بركة الطاعة يبقى فيه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا البيت اللي ما ما بيتصلاش فيه يبقى زي القبر أهله أموات قال صلى الله عليه وسلم القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب فالبيت ال- اللي ما فيهش قرآن بيت خربان بيت خراب عايزين كل يوم جلسة قرآن انت وزوجتك وولادك عايزين كل يوم ركعتين تصلوهم بالليل بالنهار الصبح في اي وقت ركعتين ركعتين مع بعض في جماعة البيت يبقى فيه ايمانيات البيت يبقى جنة ما يبقاش لوكاندا ولا مطعم للأكل والنوم بس لا يبقى البيت ده جنة جنة مليان طاعات جماعية الطاعة دي بتشجع وتثبت وشوف بقى لما يطلع ابنك يلاقيك بتصلوا انت وامه وبنتك تطلع تلاقيك انت وامها انت وامها صايمين وبتفطروا قاعدين مع بعض بتقروا قرآن عينين الأطفال دي كاميرات بتاخد اللقطة وتحمضها وتطبعها في الوقت المناسب اللقطات دي لو شافت المعاصي بيبقى حالها معاناة أكبر الأطفال دول أمانة محتاجين إنهم يشوفوا مننا الخير والبركة والطاعة بقيت حاجة في أعمالنا بعد رمضان عشان نثبت على الطاعات الدعوة إلى الخير يا جماعة لكل شيء زكاة وزكاة الطاعات أن تدعو إليها غيرك وبركة أن تدعو إليها غيرك أن تنتفع بأعمال الآخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا سبحان الله العظيم لما تقول لحد بكرة الاثنين ما تيجي نصوم وافطر عندي تعال نصوم وافطر عندك لما تيجي اشتري وانت بتشتري لنفسك مصحف اشتري اتنين ودي الواحد المصحف ده هدية مني ليك بشرط انك تقرا فيه اقرا فيه حتى ولو كل يوم صفحة واحدة تاخد اجره عرفت ان في مسجد في درس دل عليه عرفت ان شريط كويس سمعته اديه لحد اسطوانه شفتها فيها خير فيها دعوه للدين فيها قران فيها كتب اديها لحد اعمل منها نسخه واديها لحد الدعوه الى الخير عايزين نبقى مشاعل نور وهدايه يا جماعه في الحرب القائمه على الاسلام والاهانه اللي بتتكرر وقاعدين نقول نعمل ايه ونسوي ايه المقاطعه عملت ايه والكلام والمظاهرات عملت ايه مش ده الحل الحل الوحيد ان احنا نتمسك بديننا ان احنا نبقى كلنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما نبقى كلنا كده خلاص انتهت القضيه هتنتهي بطريقه اخرى غير الكلام بس لما نبقى فعشان كده محتاجين انتشار الدعوه ان كل يدعو باللي يقدر عليه زي يقول كده انك لما تروح تصلي خد واحد يصلي معاك لما تصوم ادعي واحد انه يصوم لما تيجي تقرا قران دل واحد على تلاوه القران لما تيجي تذكر الله قول له قول له تيجي واحنا قاعدين دلوقتي كل واحد يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 25 مره الدعوة بالرفق واللين والحكمة الدعوة بالعمل بالفعل الدعوة ببث الأمل كتير بقول للأولاد والبنات اللي بيلتزموا جديد اوعى تعمل مشاكل في البيت اوعى تقعد كل حاجة تقول حلال حرام يجوز لا يجوز فسق فجور منافق كذاب ده تنفير والرسول قال كده يا عباد الله إن منكم منفرين وإنما يكفيك في الدعوة إنك تقول مشاعرك قولي قولي أنت بعد ما لبستي النقاب أحاسيسك إيه مشاعرك إيه وما تقوليش لحد يلبس النقاب وإنما قولي أنا لما لبسته حسيت بالخلوة مع الله لما غطيت وشي كده وأنا ماشي في الشارع بقى الانس بالله بقيت انا ما حدش شايفني من جوه الا ربنا فحسيت وانا ماشيه ان انا مع ربنا بس هي دي يبقى الدعوه دي بس الاحاسيس والمشاعر قول قول لما بطلت السجاير بقت حاسيسك ايه وصحتك ايه وشعورك ايه وقربك من ربنا قد ايه وسعادتك قد ايه قول قول لما بطلت الزنا والمعاصي ومشاهدة الأفلام القذرة إحساسك بإيه مع ربنا كنت بقول له كده إن أنت بعد ما تتفرج على الحاجات الوحشة دي وتحس بعدها دلوقتي وانا بقول لك ان ربنا كان شايفك مش تبقى مكسوف ترفع راسك لفوق كده مكسوف منه كان شايفك وانت وانت مش نظيف قول الاحساس ده وتبقى هي دي دعوتنا ان احنا ندعو الناس الى السعاده هلموا الى السعاده اخوتي في الله في النهايه انهي بما بدات به ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه من منا المقبول فنهنيه ومن منا المحروم فنعزيه ايها المقبول تهانينا الف مبروك الف مبروك عليك قبول رمضان تهانينا الف مبروك ببارك لك تهانينا الف مبروك مقبول ان شاء الله المقبول المتين قبلت عند الله لكن احذر اياك ان تغتر فالاعمال بالخواتيم وما زال في العمر بقيه ايها المقبول تهانينا ولكن اياك ان تفتر فان القلوب تتقلب ايها المقبول تهانينا ولكن لا تسخر من احد ولا تسئ الظن باحد فالذي يعلم المقبول من المحروم الله ولست وحدك ايها المقبول تهانينا هانينا لك فاستعن بالله سبحانه وتعالى وزد من الخيرات فان علامه القبول الزياده ان تزداد من الطاعات ايها المقبول تهانينا ولكن الموت ياتي بغته فاصطبر حتى تلقى الله وانت مقبول ايها المقبول تهانينا ولكن اياك والتلون فان دين الله واحد دين الله واحد ايها المقبول تهانينا ولكن اذا لعبت او لهوت او عصيت بعد رمضان افسدت هذا القبول ايها المقبول الف مبروك بهنيك ولكن اوعى تفتر وقلبك يرجع لقساوته بعد رمضان فتضيع ما قبله الله منك في رمضان ايها المقبول تهانينا تهانينا ولكن معصيه معصيتك بعد رمضان اشد مما كان قبل رمضان لانك بعد رمضان زخت وعرفت وليس من زاق كمن لم يعرف واقول للمحروم تعازينا ايها المحروم تعازينا انا بشد على ايدك بطبطب على كتفك باخدك في حضني وبقول لك معلش في فرصة لم تنتهي الدنيا بانقضاء رمضان ما زالت الفرص قائمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أيها المحروم تعازينا وما زالت الفرص قائمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليه صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الصبح فالفرصة قائمة تب واستغفر وادعو الله تقبل أيها المحروم تعازينا ولكن الدنيا لم تنتهي بانتهاء رمضان ما زلت تستطيع أن تحصل ما كان في رمضان تستطيع أيها المحروم لا تيأس فإن رحمة الله قريب من المحسنين الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء وأنت شيء سيرحمك الله إذا أقبلت عليه وأحسنت الظن به ووثقت فيه وعملت له وصدقت معه مفيش مشكلة لو كان رمضان ضاع فأنت عمرك ما ضاعش لسه في أمل وفيك أمل ومنك رجا وهتقدر يلا ايدي في ايدك وننطلق الى الله اخوتي في الله انا بحبكم في الله خلصت الحلقة والحمد لله انا سعيد ان انا رجعت لكم تاني واتكلمت معاكم انا بحبكم في الله ونلتقي ان شاء الله يوم الاربع مع كيف واخواتها الساعة سبعة ونصف مساء وفضفضة أظن كده كل الآلاف المؤلفة اللي كانوا يقولوا الساعة 11 كتير بقت تسعة كلام زي الفل عشان ما حدش ينام مننا وإن إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني أنا هتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بس أنا لما أتكلم في سيرة النبي ما بتكلمش في السرد التاريخي وإنما زي ما هتسمعوني إن شاء الله بس لسه ما قررناش هتكون إمتى حياة محمد صلى الله عليه وسلم لا هتبقى حاجة جديدة على الهوى بإذن الله تعالى آه، بس ما قررناش امتى هتب- هبدأ لسه آه، زي ما بقول كده لما بتكلم عن سيدنا النبي زي ما بيتكلم آه، زي ما بيتكلم مثلا ايه تلميذ عن استاذه اللي بيحبه ابن عن ابوه اللي هو بي- متيم بيه آه، زي ما بيتكلم آه، جندي عن القائد بتاعه اللي هو آه، م- مفتخر بيه فانا لما بتكلم عن سيدنا النبي بتكلم بمشاعر مفعمه مش مش مش سرد حصل وكان وجرى اضافه الى آه، ان انا نفسي اعمل السيره آه، اخلي كان النبي عايش معانا في حياتنا فاسقط السيره دي على الواقع تحس ان هو مشاكلك محلوله ادعوا لي وانا بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته